السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أحبتي الكرام إخواني الأفاضل أخواتي الكريمات لسه طريقنا بإذن الله تبارك وتعالى واضح وإحنا بنتكلم في بداية الطريق البداية الصح وقلنا إن البداية الصح هتكون بقضيتنا الأولى القضية الأم القضية المركزية ألا وهي قضية تصحيح الإيمان والنهاردة هتكلم معاكم عن الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب سبحان الله إن العبد المسلم المؤمن يؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين هداية للخلق ورحمة بهم وإرشادا لهم في دنياهم وفي معادهم الله أنزل هذه الكتب حتى تكون بمثابة الدستور والقانون الإلهي السماوي الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض فيه ولا تناقض فيه ولا تلاعب فيه الله أنزل هذه الكتب على الأنبياء والمرسلين حتى يقيم الحجة على الخلق بهذه الكتب ولما أقول الإيمان بالكتب يعني الإيمان بأربعة أمور إيدك اليمين معايا ركز سيب موبايلك لو سمحت بص لي الإيمان بالكتب يعني الإيمان بإيه؟ بأربعة أمور رقم واحد الإيمان بأن نزولها هو من عند الله سبحانه وتعالى حقا هذه الكتب أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين هذه الكتب أنزلها الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين كما ذكرنا يبقى أول حاجة أن تؤمن أن الله أنزل هذه الكتب حقا ثاني حاجة أن تؤمن بما علمنا الله تعالى من أسئلة هذه الكتب الله تبارك وتعالى أنزل أو عن الله وأنزل إنجيلا على نبينا عيسى وأنزل صحفا على نبي الله وأنزل يؤمن بها على سبيل الإجمال ثالث حاجة نؤمن بأن ما ورد في هذه الكتب حق وصدق إلا خلي بالك من إلا دي ما أصابه التبديل والتحريف والتغيير زي الحاجات اللي بيتلعب فيها زي التوراة اللي اتلعب فيها وبعد كده نسبوها إلى الله زي كتير من الكتب اللي اتلعب فيها وبقوا بيقولوا عنها كلام الله وليست كذلك بل هي كلامهم المحرف الذي نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا رابع حاجة أن نؤمن بجميع الكتب السابقة قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه نحن نؤمن بكل الكتب السماوية إلا ما أصابه التبديل والتحريف وده هيخلينا نتعلم أنه لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام هذه الكتب إلا إذا وافق الكتاب اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى الناسخ لجميع الكتب والشرائع السماوية طيب الكتاب المهيمن على كل هذه الكتب هو إيه؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى الكتاب المهيمن على كل هذه الكتب هو كتاب الله سبحانه وتعالى فكل هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى نسخت بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الكتب فلا كتاب سينزل بعده إن شاء الله طيب لما أقول الإيمان بالقرآن والإيمان بأن القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يبقى لازم أحقق الإيمان بعشر حاجات عد معايا عد معايا عشان أنا يعني إيه كنت أدبي فمش عايز أغلط في الحساب يعني خلي بالك رقم واحد لما أقول الإيمان بالقرآن يعني الإيمان بأن هذا القرآن مهيمن على هذه الكتب وبأنه هو خاتم الكتب مفيش كتاب بعده خلاص وبهذا يكون القرآن حاكم على كل الشرائع التي قبلها رقم اثنين القرآن هو الناسخ لجميع الشرائع والأحكام الناسخ لجميع ما يخالفها يبقى كل ما ورد في هذه الكتب إن خالفت هذا الكتاب فلا يعمل بها وده عشان كده العلماء قالوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع ثالث حاجة الله تبارك وتعالى لا يقبل يوم القيامة إلا العمل بالقرآن فلا يقبل العمل بالكتب السابقة بعد نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم ودي نقطة مهمة جدا دي نقطة مهمة جدا ان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبعد استقرار النزول نزول القرآن خلاص يبقى كده كل ما سبق من الكتب خلاص نسخت وعليه يجب أن يعمل كل أهل الكتابين اليهود والنصارى أن يعمل كتاب الله تبارك وتعالى وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أربعة القرآن كلام الله المعجز أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبرائيل بشيرا ونذيرا للعالم كله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن تركه كان جائرا ظالما لنفسه ولغيره ودي من مزايا القرآن وخصائص القرآن التي لا تتوفر في أي كتاب آخر رقم خمسة القرآن مش مجرد كتاب حسنات بس القرآن له وظيفة أخرى ألا وأنه نزل ليحكم العالم القرآن نزل ليه علشان يحكم العالم قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ومن كان حيا أي بالقرآن ويحق القول على الكافرين فمن قال بفصل الدين عن الحياة وفصل القرآن القرآن عن الحياة فقد كذب بالقرآن ومن كذب بالقرآن خرج من الإسلام فانتبه لأن الكلام ده بيتقال لكم ليل ونهار ليل ونهار في التوكشو وفي كتير من القنوات الموجهة وفي كتير من الصفحات الموجهة على السوشيال ميديا بتوصل لكم ان القرآن ده كتاب تاريخي وان احكامه دي احكام بيئية زمانية لها زمانها وبس اذا خلص الزمن ده ما عادش بقى القرآن ينفع يبقى بس اخله كتاب تراتيل وشوية حسنات بس وده باطل وده فيه تكذيب بنصوص الكتاب والسنة ستة أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ولهذا كان خير الناس من تعلم القرآن وإيه وعلمه رقم سبعة القرآن شفاء القرآن شفاء شفاء ل- للجوارح للأعضاء وشفاء للقلوب من أدواء الشبهات والشهوات القرآن بيعمل عملية صقل للقلب بيبقى القلب كده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القرآن بيبقى فولاذ فتلاقي الشهوات مش عارفة تنفذ وتلاقي الشبهات برضو مش عارفة تدخل سبحان الله ده كله ليه ببركة القرآن العظيم سبحان الله العظيم تمانية قراءة القرآن لها آداب خلي بالك كويس قراءة القرآن لها آداب الطهارة تبقى طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر يعني إيه الحدثين الأكبر والأصغر يعني ما ينفعش تقرأ القرآن تمسك المصحف كده وتقرأ القرآن وإنت آه، على جنابة وإنه خرج منك مني أو خرج منك سائل منوي ده اسمه الحدث الأكبر طب الحدث الأصغر إن أنت مش متوضي فأنت تتعلم إن أنت ما تقراش القرآن وأنت إلا وأنت طاهر من الحدث الأكبر والحدث الإيه؟ الأصغر اتنين تعلم أن تتوضأ قبل أن تقرأ القرآن ثلاثة اجتهد أن تستقبل القبلة وأنت تقرأ القرآن أربعة اجلس وأنت تقرأ القرآن في وقار وهدوء وسكينة خمسة حاول أن أنت لا تسرع في قراءة آيات القرآن اقرأها كده بتأودة ستة حاول ان انت تنفعل مع آية القرآن لما تلاقي آية بتتكلم عن الجنة حاول ان انت تتصور الجنة حاول ان انت تعيش في الجنة لما تلاقي آية بتتكلم عن النار نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم والمسلمين من النار يا رب آه، حاول ان انت تفهم آه، يعني ايه نار حاول ان انت تعيش المود ده لما تكون في آية بتذكرك بالله حاول ان انت تبكي من خشية الله فان لم تبكي فتباكى التباكى مش رياء والسمعة لا ده انت تتباكى عشان تعود عينك الحجر دي على على ايه على البكاء من خشية الله تبارك وتعالى حاول تتعلم ان انت بتقرأ القرآن عشان عظمة القرآن ان شاء الله هنكمل بعد هذا الفاصل فاصل ونواصل عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى ولسه بنتكلم على قراءة القرآن داب عايزك تتعلم ان القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود تكلم الله به سبحانه وتعالى حقيقة فلما يبقى القرآن بهذه العظمة ويبقى كلام الله لازم انت تحترم كلام الله لازم تجل كلام الله لأن إجلالك لكلام الله ده يدل على إجلالك لله سبحانه وتعالى عشان كده انت لازم وانت بتقرأ القرآن تعظم القرآن لازم تفهم انت بتقرأ ايه انت بتقراش جرايد لازم كمان تحسن الصوت بالقرآن اقرأ القرآن وحسن الصوت بالقرآن إيه، حاول ان انت ترفع الصوت بالقرآن بس رفع وسطي يعني ما يبقاش رفع صوت قوي قوي قوي وما يبقاش همس ما ترفعش الصوت بالقرآن وبالذات لو انت في المسجد وجنبك ناس بتصلي خشية التشويش على المصلين اقرأ القرآن كده إيه، وسطا حاول ان انت دايما وانت بتقرأ الآيات تستحضر معاني الآيات خلي قلبك ده دايما شغال مش مديله اجازة خلي قلبك شغال يعني انت لو بتقرأ القرآن زي ما بتقرأ الجرايد تبقى مصيبة يبقى احنا كده ما فهمناش ان القرآن ده كتاب عبادة خلي بالك يا اخي استحضر بقلبك معاني القرآن وتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وأنت تقرأ القرآن تاسعا من حقوق القرآن اليقين أن كل ما قاله القرآن حق وصدق وأن إقامة أحكام القرآن سبب لتمكين الله تبارك وتعالى للفئة المؤمنة في هذه الأرض وإن تضييع أحكام القرآن هو اللي ضيعهم يا إخوانا ولنا في الواقع عبرة ولنا في التاريخ عبرة أخيرا من اعتقد خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي لأنه كلام مهم جدا من اعتقد في القرآن أنه محرف أو مبدل أو منقوص أو أن به أخطاء نحوية أو صرفية أو بلاغية فقد كفر بالقرآن العظيم ومن كفر بالقرآن كفر برب العالمين فخلي بالك هقولها لك كم مرة من اعتقد في القرآن أنه محرف أو مبدل أو منقوص أو به تناقضات أو أخطاء صرفية أو نحوية أو أنه لا يصلح أن يحكم الزمان والمكان فقد كذب بالقرآن ومن كذب بالقرآن كفر بالرب العليم سبحانه وتعالى لو أنا أمنت بالكتب هستفيد إيه يعني دي مسألة مهمة قوي هتستفيد حاجات كتير منها ان انت كده بتعظم الله سبحانه وتعالى وبتعرف وبتتعلم ان الله تبارك وتعالى يحب عباده ويعتني بهم وهو اعلم بما يصلحهم لهذا انزل عليهم الكتاب فانت كده بتحقق الايمان بالله وبتزداد يقين في حكمة الله وعلم الله سبحانه وتعالى اتنين لما بتؤمن بالله تبارك وتعالى وبتؤمن بالكتب انت بتشكر الله تبارك وتعالى فعلا على ان ربنا نزل لك كتاب هادي لو ما كانش فيه كتب يا اخواننا كان زماننا دلوقتي ماشيين حي صبايص قاعدين متخبطين كل واحد فينا تطرأ في دماغه فكرة نعملها وخلاص وكل واحد فينا عاجبه دماغه في في المثل الشعبي يقولوا ايه يقولوا ربنا وسع الارزاق ربنا سبحانه وتعالى وزع الارزاق فكل واحد عجبه ايه عجبه مخه عجبه فكره انا عايز اقول لك كل واحد بقى احيانا وبالذات الناس اللي هم بيصنعوا افكار او بينتجوا افكار كل واحد احيانا بيعشق افكاره وممكن يوصل انه يعبد هذه الافكار من دون الله فلو ربنا سبحانه وتعالى كان تركنا بلا دستور يحمينا ويرشدنا ده هتبقى مصيبة كل واحد هي هيمشي الدنيا على مزاجه ودي كارثة ودي مصيبة فخلي بالك من الأصل ده واحمد الله تبارك وتعالى وكمان هنتعلم في مسألة ثمرات الإيمان بالكتب معرفة حكمة الله تبارك وتعالى من إنزال هذه الكتب وهذه التشريعات على هؤلاء الأقوام بما يصلحهم ويصلح لهم وغيرهم في كل زمان ومكان برضو من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها الإيمان بأنبياء الله ورسل الله عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته والإيمان بالرسل يحتاج مننا كده ان احنا ناخد بالنا من اللي هقوله ده رقم واحد ان احنا بنؤمن بجميع رسل الله دون تفريق بين أحد منهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يبقى أنت تؤمن بنبي الله موسى وبتؤمن بنبي الله عيسى وبتؤمن بنبي الله يوسف وبتؤمن بنبي الله داود وبتؤمن بنبي الله سليمان كما نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم احنا أكرم الناس عشان كده احنا بنؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين رقم اتنين نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء الأنبياء من البشر فهم خير البشر وأن الله تبارك وتعالى أمر هؤلاء الأنبياء والمرسلين بإبلاغ الرسالة السماوية إلى الخلق ونؤمن أن أول الأنبياء والمرسلين هو سيدنا هو سيدنا نوح أول رسل الله هو سيدنا نوح عليه السلام وآخرهم ها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودي اسمها عقيدة ختم النبوة عقيدة ختم النبوة يعني ايه الكلام الكبير ده يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فلا نبي ايه بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا أنا العاقب فلا فلا نبي بعدي ولهذا نحن نؤمن بجميع رسل الله من أول سيدنا نوح وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ثلاثة البشر هم البشر والرسل هم خيرة البشر يبقى لما نقول الرسل خيرة البشر يلزم منها أنهم خلق من خلق الله ودي مهمة جدا ليس لهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية يا أخوانا ودي مهمة إن بعض الناس بيشرك بالأنبياء صح ولا لأ بعض الناس بيتخذ الأنبياء آلهة زي الجماعة اللي بيقولوا أن عيسى هو الله وأن عيسى ابن الله وزي الجماعة اللي بيقولوا عزير ابن الله صح ولا لأ وزي اللي بيقولوا المسيح ابن الله آه لأ احنا بنؤمن أن هؤلاء بشر إلا أنهم خيرة البشر اصطفاهم الله تبارك وتعالى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد هذا كما قال القرآن وسطر قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير صح ولا لا يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ولا لا بشر هو بشر يوحى إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طب ده هيفيدنا بإيه؟ هيوريك بقى إن بعض الناس بيغالوا في النبي عليه الصلاة والسلام زي البصيري رحمه الله تعالى وغفر له لما قال في البردة وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إيه ده؟ ده ده غلو شديد جدا إن من جودك يا محمد من كرمك وجودك وعطائك النبوي وإن من جودك الدنيا وضرتها يعني أنت كنت سبب في خلق الدنيا والآخرة ومن علومك التي تعلمها علم اللوح والقلم فماذا ترك لله إذن لا ده غلو شديد يا جماعة ده غلو شديد فخلي بالكم ودي نقطة لازم ناخد بالنا أن الأنبياء بشر هم خيرة البشر إلا أنهم بشر يموتون يأكلون يشربون يتزوجون هم بشر وصلت أربعة ونحن نؤمن بالرسل نؤمن بأن رسالتهم حق من الله سبحانه وتعالى فمن كفر برسالة واحد منهم كفر برسالة الجميع قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين هم قوم نوح كذبوا المرسلين ولا كذبوا بسيدنا نوح بس قالوا آه يبقى نستفيد من الآية دي أن من كذب برسالة سيدنا نوح يبقى كذب بجميع إيه؟ أنبياء الله والمرسلين ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا وده رد على اللي بيقولوا إن اليهود زينا والنصارى زينا بعضهم بيقولوا كده يقولوا هم كلهم زينا بس الفرق بس ان هم بيؤمنوش بسيدنا محمد ما هو لو كفر بسيدنا محمد يبقى ايه يبقى كفر بجميع الانبياء والمرسلين رقم خمسة الايمان بمن علمنا الله تبارك وتعالى أسماءهم والإيمان بمن لم يذكر اسمه من الأنبياء والمرسلين يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى في كتابه وفي صحيح سنة رسول الله أسماء للأنبياء والمرسلين زي أولو العزم الخمسة من الرسل هم مين؟ سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى ولبنة تمامهم ومسك ختامهم هو من؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ومين كمان؟ سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب سيدنا هارون سيدنا أيوب سيدنا يونس سيدنا سليمان سيدنا داود سيدنا يحيى سيدنا زكريا سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا يوسف سيدنا شعيب سيدنا إلياس سيدنا لوط سيدنا ذو الكفل سيدنا إدريس كل هؤلاء أنبياء ومرسلين نؤمن بهم طيب وفي رسل لم نقصصهم عليك كما قال الله عز وجل رسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك احنا بقى بنؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين اللي ربنا قص علينا أسماءهم صراحة واللي ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر أسماءهم صراحة هنختم الإيمان بالرسل بهذه القاعدة وهي خير قاعدة نختم بها مجلسنا اليوم أن أفضل الأنبياء والمرسلين هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بقية أولي العزم الخمسة من الرسل ثم بقية الأنبياء والمرسلين يبقى بالترتيب كده أفضل الأنبياء والمرسلين مطلقا هو مين هو سيدي وسيدك وسيد البشرية كلها اللي هو مين سيدنا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كمنزل النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب يجي بعده مين بقية أولي العزم الخمسة اللي هم مين عشان أنا ناسيهم كده فكرني اللي هو سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وبعد كده يجي بقية الأنبياء والمرسلين عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضله على جميع الأنبياء والمرسلين ودي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا هنتعلمها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن سيدنا رسول الله فضل على جميع الخلق بما في هؤلاء الأنبياء والمرسلين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنختم الحلقة بتاعتنا بالواجب فاكرين فاكرين الواجب اللي فات لما قلت لكم هاتوا كتاب الإيمان بالله للدكتور عمر سليمان الأشقر وقلت لكم هاتوا كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر سليمان الأشقر النهاردة هنكمل بقى المسيرة وهنجيب الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل برضه للدكتور عمر سليمان الأشقر علشان نتعلم ديننا وعقيدتنا وصحيح إيماننا بلا دخل وبلا أخطاء وبلا إسرائيليات وبلا أكاذيب ماشي يا جماعة ربنا يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم الإيمان الصادق بجميع كتب الله ونؤمن أيضا ونسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادق بجميع رسل الله وأن يرزقنا الاتباع الصادق للأنبياء والمرسلين اللهم آمين أحبكم في الله ونلتقي على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته